سمال المتقين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم انحراف في يومنا هذا تبدأ صفحة الانتخابات البرلمانية في الطي اقلب الصفحة النهاردة وبكرة إن شاء الله تنتهي أولى انتخابات برلمانية شارك فيها الشعب المصري بكل أطيافه وأعماره بحب وصدق وبصورة لم يشهدها التاريخ الحديث لمصر احساسا من الناس بان الصوت صارت له قيمه واستبشارا بان الامل في غد كبير والثقه في رحمه الله عظيمه واحنا امه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا وما خير رسول الله بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس عنه عشان كده هقفل معاكم النهارده الملف السياسي اللي عشنا معاه فتره طويله عشنا فيه مع معاني ومصطلحات البعض حاول يلبس على الناس ويعمي على الناس ويتلاعب بالالفاظ ويخرج بالمصطلحات عن مبانيها ومعانيها التي وضعت له من اجل ان تقوم الحجه ويختار الانسان ما يحلو له فاسلامنا لا يعرف الاكراه ولا الاستغلال ومرينا بالظروف اللي مرت بها مصر في الفترات الاخيره ثم دخلنا في الانتخابات وهي بارقة الأمل وتداعيات الأحداث أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا الجهد وأن يشرح صدورنا لما يرضيه ولما فيه الحق وبالحق إن ربي سميع قريب مجيب مع نهاية الانتخابات البرلمانية وبداية التطلع لما بعد ذلك طبعا عندنا مجلس شورى وعندنا انتخابات رئاسية من أجل أن تكتمل الحلقات ونقول بوضع الدستور انتقل الحكم من الحكم العسكري إلى الحكم المدني يطيب لي أن أنا أعيش معاكم النهاردة ثلاث رسائل الرسالة الأولى قراءة في نتيجة الانتخابات وإيه اللي احنا عايزينه باسم الإسلام تحديدا من أجل صلاح هذا الشعب العظيم لغاية النهاردة يعني بيقولوا الأغلبية للتيار الإسلامي النصيب الأول فيها لحزب الحرية والعدالة المرتبة الثانية لحزب النور السلفي ثم تأتي بقية الأحزاب الأخرى في المرتبة الثالثة يعني أغلبية البرلمان ناس وصلوا البرلمان بحتة صغيرة إنهم رفعوا راية الشريعة إنهم قالوا للناخبين هنطبق شرع ربنا إنهم قالوا للناس إحنا محكومين بالإسلام النتيجة دي بتقول لي إن الشعب المصري شعب لا يمكن أن يستهان به. مشاهدي الكرام حبايبي إخواني وأخواتي أنتوا أثبتوا للدنيا كلها إن كل اللي اتقال عنكم مش صحيح. أحد الأحبة استأذنوا ولاده له ولدين وقالوا له هننزل الاجازه بتاعتنا نروح فين نروح فين تركيا نروح لبنان نروح مصر استقر الامر على مصر بعد ما رجعوا الاب بيسال ولاده فبيقول للاولاني ايه رايك يا ابني في رحلتك لمصر قال له لا لا لا، مصر دي بلد مش مظبوطه كلها كازينوهات ورقصات و- وبلاوي ومشاكل وشارع الهرم والسينما كذا ومسرح كذا و- وقعد يعد له كانه عمل خريطه التاني يا ابني وانت اخبارك قال له لا يا بابا بصراحه يا ابتي مصر دي ام الدنيا علم ايه وثقافه ايه ودين ايه المسجد الفلاني عامل دوره مش عارف في ايه والشيخ الفلاني عامل دوره في ايه و وليس له الا هذا فابتسم الرجل وهو عالم فاضل وزميل عزيز وقال للاولاني انت ما اردت من مصر الا ما رايت فذهبت تطلبه والثاني ما اراد من مصر الا ما راى فذهب يطلبه يا ترى النضاره اللي احنا لابسينها شكلها ايه قالوا علينا شعب تجمعوا صفارة وتفرقوا عصاي قالوا شعب لاهي وعبثي قالوا شعب خرج من جلده رهنوا على ان حرب الدين اساس وان الشعب مش عايز الاسلام اسال الله ان يبارك فيكم يا شعب مصر فقد اثبتتم للدنيا ولله من قبل ومن بعد انكم مؤمنون وأن لحظة الغفلة أو المعصية هي لحظة عابرة وأن لنا الأمل في رحمة الله إن كنا عصاة بالأمس وإن كنا غافلين أن يستر علينا في الآخرة كما ستر علينا في الدنيا وأن يمحو لنا الذنوب ويكفر عنا السيئات وأن يرفع لنا بفضله الدرجات هذا املنا في رحمه الله فان وعد الله لا يتخلف ويتوب الله على من تاب واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى هنيئا لكم شعب مصر اختياركم ولا زال الطريق صعبا فلم تنتهي رسالتكم بوضع الصوت ولا بوصول الاسلاميين وإنما عليكم أن تراقبوا من اخترتم وأن تحافظوا على ما عاهدتم وأن تحاسبوا من وليتموه فأنتم مصدر السلطات وأنتم الذين تختارون حكامكم باسم الإسلام وأنتم الذين تحاكموهم إن خرجوا عن جادة الصواب الجزئية الثانية وأنا بقرأها في نتيجة الانتخابات بحتاج وقفة مع اخواتي الابطال اللي شالوا على كتافهم امانه الجبال تعجز تشيلها اللي داخلين يشيلوا مسؤوليه في فتره البلد بتئن البلد بتئن والضغوط عليها شديده الداخليه والخارجيه في ناس كتيره جوه مش عايزاها تستقر وبتقبض او دماغها مخلوع من راسها او متركب شمال الهدى هدى الله اخواتنا ولازم نستحملهم وحقهم علينا نوصل لهم حقوقهم الى اخر نفس عندنا ولينا اعداء كتيره بره اجتمعت كلمتهم ان مواردنا تجف ينابيعها وسواعدنا تتقطع وكرامتنا تتبهدل ورموز حمايتنا ينال من كرامتها لكن كل ده مش هيحصل بفضل الله بفضل الله ما دمتم تصدقون الوعد مع الله ما انتوش جايين في وضع طبيعي في العهد البائد كنا نسمع عضو مجلس الشعب يدفع له مليونين وثلاثة وأربعة عشان يدخل مجلس الشعب كنت بقول لنفسي ازاي الناس دي تقدر تعمل كده ده الواحد ما بيقدرش يطلع الجنيه إلا في موضعه وهو جنيه وده مش مليون ولا اتنين ده تلاتة واربعة يقولوا يا سيدنا الشيخ ما انت مش واخد بالك القرش اللي بيدفعه سواء دفعه للحزب أو رشوة من تحت الترابيزة للي بيرشحوه على قائمة الحزب أو في ال- ال- للناخبين أو أو إلى آخره اضربه يوم ما يبقى ما بيفهمش في حاجة وما عندوش دماغ اضربه في عشرة للدرجات دي يعني لا مجلس الشعب إذا كان كده زمان والله أعلم إحنا ما جربناش النهاردة مش هيبقى كده انتوا دخلتم غارمين مش غانمين وإذا كنتوا طمعانين في الغنيمة فأنا بشركم بس مش الغنيمة مخصصات ولا أرض ولا توقيع وزير ولا أكل أموال الناس بالباطل ولا الاستيلاء على مقدرات الشعب الغلبان مش هتاخد شركة ببلاش وتاخد قرض بضمان الشركة وانت ما دفعتش من جيبك ولا مليم والعداد بيعدلك عشان عملت بيزنس مع الحزب الحاكم شايلني وشايلك ولا خدت شقق ولا ارض المتر بنص جنيه ولا بجنيه ورحت تسقعها وتبيعها بعد كده بألف جنيه الغنيمة اللي هبشرك بيها أيها الزميل العزيز والأخ الحبيب والمسلم الصادق الذي وضع الناس ثقتهم فيك من أجل شرع الله أن يرضى الله عنك وأن يمتعك الله بنعمة الرضا والتوفيق في الدنيا والآخرة فتصبح من أول فئة تستظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل فأوصيك بتقوى الله واحذر حظ النفس والهوى الشيطان ثم احذر احذر انتبه احذر أن يتهم الإسلام بسببك كنا بالأمس حين نتكلم عمن يحطم القوانين وكرش واسع حزب شخص لكن الآن مش هيقولوا عبد الله ولا زيد ولا عبيد ولا حزب الحرية ولا حزب النور آدي الإسلام إن صدقتم في إبراز الصورة الناصعة ويجب أن تفعلوا غنمتم وكان كل الشعب المصري في موازينكم يوم القيامة وحسب التاريخ لكم أنكم أبطالا سعيتم لأن تخرجوا بمصر من كبوتها ومحنتها ونحن قادرون بفضل الله على ذلك فمصر خير بلاد الأرض وفيها خزائن الأرض ولن تذل يوما لغير الله عز وجل أما وإن كانت الأخرى لا قدر الله فاعلموا أنكم ستحملون وزر تقصيركم ووزر سب الإسلام بسببكم طب ما أنت كويس كنت بتتكلمنا على البشارة وتقول النبي كان بيبشر وبكرة غد أفضل إن شاء الله هترجع تاني للنظرة التشاؤمية دي ليه؟ مش تشاؤمية أنا أحذر لأن الكل بيلعب النهاردة على حتة صغيرة إزاي يوقعوا بين الحزبين الإسلاميين وغيرهم من العدد البسيط اللي دخل من الأحزاب الأخرى إزاي إزاي نقسم الفتوى وطلع علينا النهاردة النهاردة طلعت الأحزاب الموجودة القديمة بدأوا معانا الناس حرقت الأضرحة ناس قطعت الودان الناس عملت لا دول ما س- ما هنوش النصارى لا دول ما عملوش كذا لا دول ما نزلوش ميدان التحرير لا دول انسحبوا احنا عشنا كل الكلام ده الفترة اللي فاتت وبعدين يطلع هنا كمان حزب تاني لا ده حزب التحرير لا ده رئيسه جاي لنا من الأردن ما هوش مصري لا ده بينادي بالخلافة الإسلامية لا أوه إيه الشغلانة مش هنخلص الفيلم ده مش هينتهي خلي بالك التحريش ده والوقيعة بينكم مش هتنتهي وانا بتكلم لاني انا فاهم او ازعم ان انا فاهم الايديولوجيه الفكريه لا احنا لا ننكر ان هناك اختلافات مقبوله شرعا واخرى غير مقبوله شرعا والاثنين موجودين على الساحه بس انا لما اتحمل مسؤوليه الدين يبقى لازم اسمع لغيري ويبقى لازم احترم مرجعيه عليا تجمعنا كلنا واحنا سبق وقلنا ان المرجعيه دي مش لاقيينها ممكن تتحقق او تجمع كل الاطياف الا في الازهر الشريف وكل الناس النهارده اتكلموا بهذا المعنى ساعة ما بيجي سؤال كده صعب ولا بتاع ولا ولا يقول لك والله للأزهر يقولوا احنا من- منفذينه الكلام ده مش شفوي الكلام ده لازم ناخد آه، على أرض الواقع السبيل إلى تحقيقه علشان يكون عندنا الوسيلة التي نأمل في ظلها أن تتنزل علينا رحمات الله وأذكر لأبي عليه رحمة الله كان آه، مما سمعت منه وهو يشرح للناس قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فبيقول أعرابي حكيم آه، كان عنده عشر أولاد ما شاء الله عشرة بسم الله ما شاء الله يعني واحد شوية تخيل نفسك عندك عشر عيال وكلهم رجالة حاجة تفرح وتشرح الصدر يعني لك عيلة عزوة وهو على فراش الموت قبل ما يموت حب يطمن على أولادي فقال كل ولد يجيب عود حطب فكل ولد جاب عود حطب كل واحد يمسك للتاني العود اللي معاه اضرب يا ابني العود كسره بسم الله الله اكبر خلصت انتهت عود حطب اصبح عنده عشرين عود حطب الان العود اتقسم نصين بقى عنده عشرين راح واخد واحد منهم وربط بيه العشرين دول بقت حزمة يلا كل واحد يوريني شطارته ها، بسم الله هوب انزل ما اتكسرتش جميعا فقال يا أولادي هذا مثلكم فرادى ومجتمعين إذا أنتم فرقتم كل واحد فيكم ما شاء الله عضلات وشاب وقوة وكذا لكن هو ضعيف بفرد ضعيف كفرد والنبي علمنا هذا صلى الله عليه وسلم المرء قليل بنفسه كثير الله يفتح عليكم نعم بإخوانه كثير بإخوانه لما كنتم مجتمعين ما حدش يقدر يكسركم لو عرفنا نجتمع على راية واحدة وهنتكلم فيها بالتفصيل وده هيخليني أبدأ من النهاردة أفتح ملف الأزهر معاكم من باب الإصلاح وباب الحب وباب التعاون للقيادة اللي موجودة أو لغيرها من يأتي احنا لا يهمنا أشخاص وإنما يهمنا إصلاح المسيرة ساعتها فقط هنفوت الفرصة على كل الناس وهندرس مع بعضينا ما ينبغي ونتفق على ما يجمع كلماتنا ونبدا المشوار بتاعنا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بداوا في مكه وصولا الى المدينه لعل الله يحدث بعد ذلك امره عشان كده بقول ملف الازهر لان هو الوحيد الجهه الوحيده اللي تقدر تقوم بهذا الدور واذا ما قامتش ما قامش بيه هذا ال- هذا ما قامش بهذا الدور الان مساله في منتهى الخطوره من اجل ان تامن مصر يأمن فيها النصارى والمسلمين العلمانيين اللي ملتزمين أي حد احنا كل رسالتنا اعرف دينك وانت حر تقبله ما تقبلوش مش بتاعتي قبلته على دماغي ما قبلتوش برضه على دماغي حقك تاخده كدنيا يبقى احنا كل وظيفتنا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بس انا ازعم ان المجتمع المصري المصري وبخاصه شبابه اللي هم اغلى ما فيه اتحرموا كتير قوي لا مدارس علمت ولا جامعه علمت وغبنا عن السلوك والقدوه وعندنا اميه دينيه خطيره عشان كده هنفتح النهارده ملف الازهر بس بعد ما انتهي من الرسائل الثلاثه يبقى الرساله الاولى قراءتي لنتيجة الانتخابات أنا بشكر الشعب المصري وبقول له خليك صاحي خليك واعي كمل دورك العبرة بالخواتيم ربنا يرزقني وإياكم حسن الخاتمة فلازم نراقب اللي احنا اخترناهم ولازم نستمر على حرصنا وجهادنا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى وأن يسعدنا الله بتحكيم شرعه على أرض مصر المباركة بقول لإخواتي اللي نجحوا في الانتخابات أسأل الله أن يوفقكم ونجعله في موازينكم وخلي بالكم من نفسكم اجتمعوا على الحق اعتصموا بحبل الله جميعا لا تفرقوا ارفعوا راية الأزهر الشريف كونوا تحت عباءته كونوا عباد الله إخوانا ينفع الله بكم البلاد والعباد ونمر ببلادنا إن شاء الله من الخوف إلى الأمن ومن الجوع إلى الشبع والري ومن الذلة إلى العزة كل المظالم تحل وكل الثكالى ياخدوا حقهم وكل المغيبين وهم أهل كفاءة يتصدرون المشهد وكل الناس المنافقين واللي باعوا البلد واللي اشتغلوا عمالة للنظام السابق لازم نقول لهم كفاية عليكم كده يا تتوبوا إلى الله يا متشكرين لن نقبل بيننا بعد اليوم إلا من يخشى الله عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء مشاهدي الكرام النقطة الثانية قبل ما أروح وأفتح ملف الأزهر الشريف احنا بنسمع كتير أول يومين دول عن 25 يناير وعيد الثورة على أرض الواقع كتير حاجات ما اتحققتش أنا معاك وأنا أول واحد بقول هذا الكلام على أرض الواقع لا زالت الرؤية ضبابية أه بس احنا أملنا في رحمة ربنا ما دام خطينا الخطوة للانتخابات يبقى نأدي للتنفيذ ويعني فات الكتير ما بقاش إلا القليل لكن في ناس شغالة على هذا اليوم تحديدا وكلام يخلي شعر الراس يقف كلام يعني بيدغدغوا مشاعر الناس دايما حاطين عينيهم وايديهم على الجرح زي واحد بيتألم وعنده جرح غائر وده جاي يتك عليه فهيتألم زيادة العاطفة مش هتحل مشاكل البلد الناس دي ما يهمهاش البلد بتحرقها عايزين يجعلوا يوم 25 يناير يوم الثورة الثانية كما يقولون يوم رحيل العسكر يوم الانتقام يوم لا. الكلام الكلام ده كتير قوي وكلام لا بالمعقول ولا بالمنقول الشرعي هنجد له رصيد معانا وبقول للشعب العظيم اللي صبر كتير الصابرين على خير ودايما ربنا يجزي أهل الصبر خيرا وأنا مش بسكنك أنا قلت لك قبل كده لو تذكر أنا عايزك تحتفظ بالغضب في صدرك عايز المنكر اللي مزعلك يفضل في صدرك عايز لما الاقي تلميذي ما يعرفش ليا مكانتي كشيخ له وده يغضبني لان ده بعيد عن الدين اظل احتفظ بهذا الغضب بس بدل ما اوجهه ان انا اسبه او العنه انا لن اسبه ولن العنه انما هحاول ابين او هحاول اعلم او هرجع لنفسي واقول اكيد انا كنت غلطان اكيد انا قصرت اكيد انا ما احسنتش الاعداد والتربيه لو لقيت نفسي غلطان يبقى هستغفر لذنبي انا اولا قبل ما احاسب تلميذي مع اني انا الشيخ وهو التلميذ واذا لقيت نفسي الحمد لله مانيش غلطان هلتمس له عذر واحاول اشوف ايه السبب اللي خطفه مني اللي خلى عينيه تزوغ على معنى غير صحيح وبالتالي احاول ما دمت انا شيخه لازم اكون عليه حاني حنو الاب على على ابنه لان التلميذ للشيخ بمنزله الولد احنو عليه لان انا احرص عليه من نفسه لان انا حريص يبقى في موازيني يوم القيامه ويوم ما يعود للحق انا هكون اسعد الناس بيه ويوم ما هشوفه رئيس جمهوريه انا هفرح بيه اكتر من ابوه اللي خلفه واكتر من مراته اللي بتنام في حضنه ليه هو ده الاسلام اللي علمه لنا لو لقيت اخويا وزميلي خرج عن جاده الاستقامه واشترى بايات الله ثمنا قليلا باع اخرته واشترى دنياه لشبهه او شهوه لابد ان اصبر عليه ولا بد ان احلم عليه ولا بد ان اكون له كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا انا بفكر نفسي اولا لان انا ما اقدرش ازكي نفسي كل عيوب وأنا أسوأكم وأقلكم أسوأكم ما بين وأقلكم في الخيرات لكن أطمع إن ربنا يكرمني ويكرمكم ويغفر لي ويغفر لكم ولا بد أن أتمثل وتتمثلون معي في هذه المسألة قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 25 يناير عيد الثورة هناخد منها الفأل والبشر والأمل وهناخد منها الإصرار على مواصلة الكفاح حتى نرى مصر آمنة معتزة كريمة ولن نهدم ولن آه، نحطم ولن نحرق ولن نقصي ولن نخرج على الشرعية حسب ما أعلن في البرنامج الزمني مشاهدي الكرام كده أجي إلى ملف الأزهر ويعني أنا وأنا بفتحه ملف بالنسبة لي شائك لكن أرجو الله أن يرزقني معاكم الإخلاص وأنه يهب لي يهبني وإياكم من أمره رشدا حتى نرى الأزهر كما كان في مجده القديم وصدق الشاعر قم في فم الدنيا وحي الأزهر وانثر على ز- سمع الزمان الجوهرة معنا اتصال وأعود إلى ملف الأزهر الأستاذ محمد
السلام عليكم مرحبا السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيه يعني معاك محمد من القاهرة أنا مدير أحد المعاهد الأزهرية الخاصة ما شاء الله طب كويس نعم الله يكرمك يعني اسمح لحضرتك يعني أرجو أن يتسع صدر حضرتك لي بعدة نقاط يعني أريد أن أسهم في هذا الجهد العظيم يعني الذي تحملتموه للدفاع عن هذه المؤسسة إيه، يعني التي أراها مؤسسة عالمية وأشهر مؤسسة في العالم إيه، يعني أشهر مؤسسة مسلمة في العالم كله نعم
إيه، حضرتك يا فندم إيه، بداية أشكر حضرتك وأشكر القناة وأشكر العاملين عليها إن هم بيفتحوا هذا الملف اللي, اللي أراد به إيه، للأسف كثير من العاملين بالأزهر إن هم ي- يدمروا هذه المؤسسة وأنا عندي عندي أدلة وعندي نقاط كثيرة جدا هتكلم معاك فيها سريعا عشان وقت البرنامج
مش إيه، كلام عالي قوي ده يا أستاذ يعني محمد يعني ان يعني ان القائمين على المؤسسه بيدمروا المؤسسه طبعا يا فندم يعني انا انا يعني الكلام حينما نوجه اتهاما لابد ان يقرن بادله
طيب ه- و- هحتاج بس والأدلة امثله انا هسندها و- و- على حضرتك واحد اثنين ثلاثه اربعه نعم و- وارجو بس ان يتسع صدر حضرتك لي لي اتفضل يا قليلاً.
حبيبي اتفضل إيه، بداية إيه، إيه، كان في تصريح لشيخ الأزهر إن هو عايز 10% من الطلبة الأزاهرة فقط هم اللي موجودين في هذه المؤسسة. لما ولمصلحة من؟ عدد الطلبة الأزاهرة إلى العشر. ده سؤال يعني أنا أنا بطرحه على فضيلته بقى يعني أو حضرتك من خلال القناة عايزين إجابة عليه. ثانيا الأزهر لم يفتح معهدا جديدا ولم يرخص لمعهدا جديدا في عهد الشيخ الطيب اللي هو شيخ الازهر الان. كل المعاهد التي رخصت لها المعاهد الخاصه التي رخصت لها كانت تحت الترخيص والاستكمال آه، الشروط من ايام آه، الشيخ طنطاوي. اما ان يقدم احد الان آه، لترخيص لمعهد ازهري لم يحصل ولم تستطيع دكتور عبد الله لو عندك ارض روح ابنيها على المواصفات وروح قدم للازهر قول انا عايز افتح معهد ازهري خاص لم تستطيع. يا فندم عندنا لائحه جديده بعد الثوره ولما هذه المؤسسه يعني يستحدث فيها لائحه جديده بعد الثوره، اشمعنى التربيه والتعليم ما اتعملش فيها م- لائحه جديده؟ هذه اللائحه الو ايوه سامعك معايا يا دكتور هذه اللائحة طلب من المعاهد الأزهرية اللي هترخص ابتدائي وإعدادي وثانوي عربي ولغات مصروفات ترخيص فقط 6 مليون جنيه 6 مليون جنيه عشان أرخص معهد أزهري مقابل لها في التربية والتعليم يا فندم 1000 جنيه وأرخص في أسبوعين
6 مليون جنيه يعني انا لو حولت ل- لم- ل- لمدرسه حكوميه تابعه لوزاره التربيه والتعليم في اسبوعين هرخص وهدفع 1000 جنيه واخد المراحل كلها عربي ولغات في الازهر لا وحينما قيل لشيخ الازهر لماذا هذا التعنت قال المجلس الاعلى للازهر وهو اللي بيقرر القرار مش قراري وانا مش عارف إيه. فقام احد اصحاب المعاهد في اجتماع مع شيخ الازهر وقال له طب يا فندم لو سمحت انتوا كده هتدمرونا وتدمروا حياتنا حول لي تربيه وتعليم قال له هات يا ابني وانا مديرك قال له يعني دلوقتي بقى قرارك هذه واحده إيه لما يتسرب من الازهر 37 الف طالب مؤخرا
37 ألف 37 الف طالب دي احصائيه رسميه ونشرت في الجرائد الرسميه مالهم دول تحويلات من الازهر الى التربيه والتعليم اللي- لمصلحه من التحويل اه لمصلحه من ليه طلبه خر... يعني طلب خريجي جامعه الازهر لم يعينوا ولما حضرتك ال- ال- المعاهد التي ضمت عين فيها بالثانويه الازهريه وبالثانويه العامه وبالدبلوم مدرسين لطلبه الازهر وخريجي جامعه القاهره يا دكتور عبد الله لم يعينوا ليقوموا بتربيه ابناء الازهر ليه اللائحه ديت لما اعترض عليها يا فندم اللي كان مطلوب فيها 6 مليون جنيه لترخيص المعهد الازهري الواحد لما اعترض عليها اصحاب المعاهد الخاصه الغيت اللائحه ووضعت اشتراطات فنيه اوروبيه لا يعني يعني اشتراطات تعجيزيه لكي لا يستطيع احد ان ان أن يرخص معهدا
طب لو سمحت لي يا أستاذ محمد يعني هذه مشاكل خاصة بمعاهد الخاصة ولا دي حاجة عامة لكل المعاهد طيب أنا أرجو أستاذ محمد يعني آه، آه، ده كده أنا بصراحة أجهل هذا يعني أنا أقدر أتكلم على الجامعة آه، ب- ب- برضو من منظور اللي أنا الجزء اللي أنا عايشه آه، كده انت هتخليني اضطر غصب عني لازم بقى آه، اشوف كل مؤسسات الازهر انا كنت بتكلم كحاجات عامه فانا ارجو انك تسيب لي آه، تاخد تليفوني من ال- بعد اذنك من الكنترول وان يكون بينا تواصل عشان نقدر اذا كان الكلام ده له مستنداته وادلته احنا هنفتح ملف الازهر اعتبارا زي ما قلنا من النهارده ودي النقطه الثالثه ويبقى حلقاتنا القادمه ان شاء الله نتواصل فيها وهيبقى للتواصل حتى اثناء الحلقه على آه، لو دخلت على الفيسبوك على آه، فت- كتبت آه، انحراف اللي هو اسم البرنامج صفحه البرنامج هتقدر آه، اللي- اللي هيبقى نازل لك قبل الحلقه عنوان الحلقه والموضوع اللي هنتكلم فيه واثناء الحلقه نفسها يسعدني التواصل مع التليفونات لان انا عايزين يبقى في تفاعل لان الازهر ده مش ملك آه، سين او صاد لا ملك شيخ الازهر ولا ملك العاملين في الازهر الازهر ده آه، ملك الاسلام ملك المسلمين ملك مصر كلها بل هو حصن امان لكل المصريين حتى من غير المسلمين وعشان كده كل التواصل احنا بنسعد بيه ان شاء الله ارجو تسيب آه، تليفونك وتاخد تليفوني ونتواصل بعد الحلقه آه، شكرا استاذ محمد ويعني هستاذنك انا انا كتبت وراك وهشوف الكلام ده وندرسه ونشوف مستنداته منك ويبقى هنقول الكلام ده ان شاء الله آه، في الحلقه القادمه باذن الله ان شاء الله. آه، بقول مشاهدي الكرام آه، يعني آه، آه، ملف الازهر انا لما بفتحه آه، بمنتهى الامانه وبمنتهى الشفافيه انا راجل يعني ازعم ولا ازكي نفسي وارجو الله ان اكون آه، صادقا لاني لو لم اكن صادقا يبقى خسرت الدنيا والاخره الدنيا بنخبط وبنتكلم وطبعا الناس اللي بتتكلم آه، ما بت ما ما ما- ما ما بقاش طمعانه في حاجه ومحدش بيقبلها اصلا والشيء بالشيء يذكر لمشايخ الازهر لما داخل آه، احد ال- الامراء آه، بيرمي ال- ال- اكياس المال على آه، ابناء الازهر صدقات فداخل بقى البي آه، ده ده شيخ ال- ال- ال- الكبير وماشي ورا منه الحاشيه بتاعته وعمال بيرمي لكل واحد كيس كان زمان الفلوس كده يعني جنيهات الذهب دي في كيس كده فالشيخ مادد رجله وشايف الامير داخل ما قامش ولا كان رجليه ولا حاجه فلما رمى الكيس ما برضه ما مادش ايده عليه فالتابع مفكر ما خ- مش يعني عطية الأمير قال لا حاجة لي فيها قال أترد عطية الأمير أنت مش خايف يغضب منك ده يمكن ينفيك ولا حاجة قال له ألا تفهم إن من مد رجليه لا يمد يديه إن من مد رجليه لا يمد يديه وأنا بقول من أطال لسانه بيانا ليس بطامع لانه ببساطه شديده الناس اللي ماهيش خايفة على المصلحة العامة عمرها ما هتحب هذا الصنف من الناس هتتمنى له آه، قبر تحطه فيه اتنين بأي وجه هيقول ده صواب وده خطأ وبعدين يجي ما ينفعش اللي بي عايز بيلبد يقعد يذل يقعد زي الأرنب كده ما يتكلمش طلباته أوامر لو جيتوا النهاردة لمعقعة الجمل فاكرينها ولا هتنسوا ا- ا- الناس كبار محترمة وقعت فيها أنا لما أمسك رئيس مجلس شعب مين في مصر كلها في مكانته الدستورية والقانونية ده حجة إنما يوصل آه طالما باع نفسه خلاص برضه ده نازل يجيب طوب وده نازل يجيب شبيحة وده نازل يجيب بلطجية وده هاد يضرب هنا ده كله ليه عشان الباشا يرضى عنه أبو لسان طويل مش عايز حد يرضى عنه إلا اللي خلقه إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر لكن يا حبايبي وإن كان لساننا طويل فأنا ب- برفع راية وبذكر نفسي بيها وإخواتي بقول إحنا رايتنا حب الدين وحب الوطن منهجنا نبني ولا نهدم منهجنا نجمع ولا نفرق منهجنا نصلح ولا نفسد خلي بالكم من هذه الكلمات مش كلمات للاستهلاك المحلي لا وهنستحمل ولنصبرن على ما آذيتمونا هتشتمونا هنستحمل هتشخطوا فينا هنستحمل هتسلطوا علينا هنستحمل بلدنا غالي علينا وتساهم لنا كتير وديننا غالي علينا ونفتديه بدمائنا وأرواحنا وأزواجنا وأولادنا وغاية أمانينا أن يأتينا ملك الموت والله سبحانه وتعالى راض عنا عشان كده بقول الأزهر مش ملك شخص من الأشخاص والأزهر مش قطيع إذا كان الشيخ له مقام عظيم في نظرنا وده رمزنا ولا نقبل أن ينال ولن نقبل منه أن يخرج على المعروف خلي بالكم من هذا التوازن فليس الأزهر ملكا له أيضا والدنيا ما استقامت لأحد وسيسأل الله الجميع عن ولايته أنا عذري إيه قدام ربنا إخواتي العلماء عذرهم إيه قدام ربنا شيوخ اللي علموني ربنا يبارك في أعمار الأحياء منهم ويتقبل الأموات منهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته اللي عايشين لسه منهم عذرهم إيه ونحن نعلم الحلال والحرام ونعلم الصواب والخطأ معانا اتصال ايوه السلام عليكم مرحبا أخونا الكريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا ما اسمك ازي حضرتك يا فندم؟
أخونا من من السعودية أخبار حضرتك؟ اه ان شاء الله محمود ان شاء الله مرحبا يا شيخ محمود تفضل بس في حاجه حضرتك كان في يعني ك- عنوان كده في جريده بيقول الدكتور محمد بلدي بيقول الاسلاميين نجحوا على على قفا الاميين يعني
أيوة كده عيب قوي يعني يعني ازاي الاسلاميين نفع- نجحوا على قفا الاميين يعني
كويس حضرتك من كتر اللي شفناه من الحزب الاولاني ومن 30 سنه اللي عشناه واللي راحوا من عمرنا دول هدر خلاص بعد زهق يعني آه، الناس الناس ما بت- ما بتستختارش الاسلام ولا الاسلاميين عشان الناس من, من قلبها من جوه حضرتك بتختارش أحسنت يا شيخ محمود يعني عايز اوصل له حاجه ان احنا لو جينا بنقول علينا اميين اللي نجحوا على قفانا الاسلاميين آه، اللي بيقول كده زي ما هو بيقول كده يعني هو- الاميين هم اللي عملوه
أحسنت هم الواحد ما ادوش فرصه الواحد يتعلم حضرتك الواحد سنتين ويطلع من المدرسه سنتين يسقط يطلعوه بره
أحسنت يا يعني محمود هم اللي عملونا كده أحسنت يا محمود وما تزعلش يعني إذا لا والله.
اتهمونا بإن إحنا أميين أو فقراء أكمل لك أنا أزيدك من الشعر بيت هم قالوا دول على كتاف الأميين والفقراء يعني الناس اللي ما بتفهمش والناس الجعانة إحنا بنقول لا إحنا اتفقنا ورفعنا الراية باسم الإسلام بس عارف كل خلاص المطلوب أنا في بس النقطة عارف الأولانية قلت لك عايزين نثبت إن إحنا جديرين بالراية اللي إحنا رفعناها يا شيخ محمود وسيبهم يتفرجوا بعد شويه انا عايز اوصل لهم حاجه حضرتك بس اتفضل يا محمود اوصل لهم حاجه حضرتك اتفضل الامين دول هم خايفين على البلد اكتر منهم
ماشي والله حضرتك احنا خايفين على البلد اكتر منهم جزاك الله خير يا شيخ محمود جزاك الله خيرا يا ولدي جزاك الله خيرا واجرنا واجرك على الله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون حبايبي الكرام اما افتح ملف الازهر وانا ابن الازهر بلاقي عليا دور قبل ما اقول ده غلط وده صواب وده كده انا مش جاي للتجريح واذا انتقدت في يوم من الايام زمان او النهارده او بكره انا اتمثل قول الله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب نعم الاخ محمد منين من القاهرة يا فندم
مرحبا الاخ محمد من القاهره أيوة السلام عليكم عليكم السلام
آه يا دكتور بس بعد إذن حضرتك أنا كنت معاك في مداخلة دلوقتي باقي نقطتين بس مش أكتر مش هطول على حضرتك هحب أضيفهم بس لملف الأزهر آه حضرتك يعني مستشاري شيخ الأزهر من هم؟ سؤال يطرح نفسه ما مؤهلاتهم؟ ما علاقتهم انت اللي كنت بالتعليم؟
معايا من شويه يا استاذ محمد أيوة يا فندم طب انا هستاذنك يا شيخ محمد زي ما قلت لك ما اعرفش سمعتني ولا لا آه، تليفوني وانا هاخد تليفونك وهنتواصل بعد الحلقه بعد اذنك علشان انا باقي لي ربع ساعه وعندي كلام معين لازم اقوله النهارده بعد اذن حضرتك اسف جدا لان ملف المعاهد هفتح له حلقه خاصه يعني انا مش هرد عليك الان في هذا الملف اليوم وارجو انك تلتمس لي العذر هستاذن اخواننا هوقف الاتصالات شويه وتسامحوني على تواصلكم اخلص بس الكلمتين اللي معايا ولو في وقت مرحبا باتصالكم انا عارف ان التليفون مشغول باستمرار لكن يعني سامحوني عشان اوصل معاكم الى كلمه ونقف عند مو وقت او يعني يعني معنى يحسن السكوت عليه يبقى احنا بنفتح ملف الازهر ما احناش بنجرح ما احناش هدفنا النيل من احد لا من الاشخاص ولا من المكانه ولا من الرايه بلزم نفسي ان لو قدمنا صوره سلبيه لازم تكون بدليل ونقدم معاها الحل ونقدم معاها الحل قبل ما ندخل ونقول ايه العيوب وايه الحلول وايه المشاكل وان ازاي المؤسسه تقدر تقف على رجليها وتحقق الهدف اللي قلناه في نمره اتنين النقطه الثانيه ان هو الازهر يستوعب المجتمع المصري والتيارات الاسلاميه ويحقق الامن الفكري لكل مصر لما نوصل لهذا المعنى يبقى لازم ندرك ان الازهر ده يهم كل المصريين ابناء الازهر في المقام الاول اللي ما اختلفناش لكن انت اي واحد يرى فينا شيء قول وهنسمعك انا عن نفسي هسمعك وجزاك الله خير ورحم الله امرا اهدى الي عيبي الازهر الثوره الاولى والثانيه وثوره القاهره هو اللي عاملها الازهر هو اللي كان ملجا الشعب وملاذ الشعب من ظلم الامراء والمماليك وكل المشاكل الازهر اللي حمل حمى في اللغه والدين الازهر لو هتكلم على مواقفه مش هتب... مش هنتهي لا حلقه ولا اتنين ولا تلاته ولا عشره خلاص مش هنزايد على هذا المعنى طب ايه اللي حصل للازهر فين كرامه علماء الازهر اللي كان اللي بيسقط في الازهر زمان بيفشل فيه بيبقى بركه البلد بركة البلد وهو لم يكمل تعليمه في الأزهر ما بال اللي خلص تعليمه في الأزهر لا ده معنى تاني خالص ايه اللي حصل ظروف بيئية والأزهر برجالته النهاردة أنا بقول لكم جزء من المجتمع فالمجتمع فيه الحلو وفيه الوحش وفيه اللي نص نص وفيه اللي مخه لاسع وفيه اللي قلبه خفيف برضه هنلاقي في الأزهر كده ما احنا جزء من المجتمع لكن المشكلة ان احنا عندنا الميزان اللي يرجعنا اللي هو ايه اللي اتعلمناه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يبقى على الأقل لو وصلنا لهذا المعنى يكفينا هذا طبعا مش ممكن أقبل أبدا ان يبقى الأزهر يرفع راية لو جينا قلنا نصيحة يقول لي لا احنا اللي نقول مين الحلو ومين الوحش مين اللي يصلح ومين اللي ما يصلحش لا عيب دي ما ينفعش نسمعها في الازهر ده منطق الفراعين اللي لما قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد فرعون من ائمه الضلال لكن الازهر ورموزه ائمه هدى ان شاء الله وائمه الهدى قالوا هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ده قالوا الكلام ده للكفره قالوا الكلام ده للمخالفين يبقى لما يقول محب لما يقول أزهري لما يقول عالم المفترض يبقى فيه أكثر من هذا الأزهر لازم يحافظ على أولاده وبخاصة الكفاءات مش مش مش الدنيا كلها تشهد لهم وتتمنى لقاءهم والبيت مش شايف أهله يبقى ما ينفعش عشان كده آه أنا وأعوذ بالله من أنا وبعلنها في حلقة اليوم لأن اللي بيشتغل ما بيحطش دماغه في الرمل نريد أن نكون عونا لشيخ الأزهر ورجاله بصدق إن قبلوا لأنفسهم وإن لم يقبلوا أقمنا الحجة لما أجي أتكلم كعبد الله أنت مين مش عايزينك احنا لينا او رؤيته او الناس لا اتنين انا ما اقدرش ادي نفسي الحق ان انا اتكلم باسم الازهر وانا واحد من ملايين الناس وارى نفسي اقل واحد في علماء الازهر يعني لو قعدت في وسط طلابي في الكلية عندي او الاساتذة اللي كانوا تلاميذي او في حكم تلاميذي انا ارى نفسي اقل منهم وأسعد بتوفيق الله لأي واحد فيهم إذا إذا كنت أنا لا أرى لنفسي الحق أن أنا أتكلم وصادر على المجموع ولا أرى لغير الحق في أنه يقصي غيره في شخصي أو في شخص غيري يبقى المفترض لازم نحترم بعض عشان كده في استبيان على صفحتي في الفيسبوك ولو انت دخلت على موقع أو على جوجل في البحث وكتبت استبيان ائتلاف أبناء الأزهر الشريف وهتلاقي الكلام ده عندك على الشاشة قدام منك إن شاء الله كتبت كده بالعربي استبيان است... ائتلاف أبناء الأزهر الشريف قدامك على الشاشة هيطلع لك أكتر من link ادخل ال link اللي تلاقي فيه نفس الجملة بالعربي وتقبل تضغط عليها تفتح لك صفحة هو ده للسبيان هتلاقيني كاتب لك كده فيه إلى كل أزهري محب لدينه ووطنه يبني ولا يهدم يجمع ولا يفرق يصلح ولا يفسد تسعدنا مشاركتكم ونحترم رأيكم من أجل أن تسدد المسيرة وفق منهج علمي آملين أن يوفقنا الله جميعاً لما يحبه ويرضاه تحط اسمك هتحط الرقم القومي بتاع بطاقتك رقم تليفونك المحمول ان وجد او الارضي جهة العمل انت شغال فين في الازهر في الاوقاف ولا في الجامعة ولا في المعاهد ولا في الوعظ الجهة اللي انت فيها وممكن لاي مسلم محب غيور يخش معانا ويقول لنا بس مكانه فين نعرف عشان نفصل ده عن ده الاستبيان حطيت لك فيه مجموعة اسئلة هل ترى أن أداء المؤسسة الأزهرية يحتاج للمراجعة والتقويم؟ هل تؤيد استقلال الأزهر؟ هل تحتاج مؤسسات الأزهر للإصلاح ماديا وإداريا؟ هل تؤيد عودة هيئة كبار العلماء بالانتخاب؟ هل تؤيد انتخاب شيخ الأزهر لمدة محددة؟ هل أنت مع استعادة أوقاف الأزهر من الدولة؟ هل أنت مع وحدة المؤسسة الدينية الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء؟ مستوى التعليم التعليم في مؤسسات الأزهر متميز مستوى البحث العلمي في الأزهر مزدهر طلاب الأزهر متميزون علميا وخلقيا الأزهر يؤدي دورة بفاعلية في خدمة الإسلام داخليا وخارجيا أداء أئمة المساجد على المستوى المطلوب عطاء وعاظ الازهر متميز مجمع البحوث الاسلاميه يؤدي دوره في خدمه الاسلام بتميز الازهر قادر على تحقيق الامن الفكري للامه وتجميع الرايات تحت لوائه السؤال الاخير نقاط اخرى اغفلها الاستبيان تريد ان تذكرها في حاجه عايز تقولها مش موجوده في الاستبيان اذكرها الاستبيان عندك هتختار خانه من الخانات نعم او لا او لا ادري وترسل هذا الاستبيان على الموقع الالكتروني ان شاء الله بنعمل دراسه علميه يعني بناخد ارائكم بنحللها وبنطلع بياناتها بارقامها كداتا وبنقدمها هديه لشيخ الازهر بنقدمها هديه لكل المسؤولين في الدوله بنتكلم مش عايزين يبقى لغتنا زي غيرنا لغه حناجر ونقف في الشوارع لا احنا هنصلح بمنهج علمي ودراسه علميه والراي مش راي دماغ فرد او مجموعه انما منكم انتم يا ابناء الازهر الشريف يا وعاظ الازهر يا ائمه الاوقاف يا اساتذه المعاهد الازهريه يا اساتذه الجامعه يا محبين هذا الازهر وهذه الرايه ايها المسلمون جميعا انا اسعد بمشاركتكم واذا انتم استجبتم ووجدت عندي العدد اللي انا حاطه في دماغي كحد ادنى للعينه لان انا مش هعمل الدراسه ديت اقل من 20000 على الاقل اذا جاتني انا ان شاء الله واعوذ بالله من انا هنقول مع اخواننا إيه نتيجه الكلام ده ايه ونطبعها وهنقدمها لان احنا مش هنقول مشكله الا لما هنقدم معاها الحل آه، جريده الرحمه في عدد الجمعه الماضي في تصور للهيكله انا كاتبه ده رؤيتي الشخصيه مش قران ممكن هترفضها كلها ممكن هتزيد عليها ممكن هتحط لها ضوابط ممكن هت- هتحذف منها يبقى احنا عايزين التفاعل والتفاعل ده موجود معاكم بكل الأريحية على صفحة البرنامج انحراف هرحب بكل تواصلكم وكل اللي هتكتبوه محل احترام وتقدير بندي صورة كاملة لل- لشيخ الأزهر إذا عايز يسمع صوت آخر ده صوتي أنا الشخصي بالعكس لما هيجينا أصوات الآخرين هيبقى رؤية أفضل بنديها للمجلس العسكري بنديها للحكومة حكومة الإنقاذ اللي موجودة بنقدمها هدية لإخواتنا اللي ربنا أكرمهم ونجحوا في البرلمان من أجل أن يعود للأزهر مجده فنحن حين نصنع لن نصنع شيئا يخصنا ولا ينفعنا ولن يكون زي ترزية القوانين خبراء الدستور وفقهاء الدستور هم اللي عملوا الطغيان وعملوا مبارك وعملوا من قبله السادات وبيعملوا اللي المطلوب منهم انما احنا لما نتكلم باسم الاسلام هنتكلم بتجرد ولن نقول الا ما عساه ان يرضي الله تبارك وتعالى ولا ناقة لنا فيما نقول ولا جمل باختصار شديد جدا ملخص الفكرة او الرؤية اللي كتبناها احنا اهم حاجة في مؤسسة الازهر كقيادة مجمع البحوث الاسلامية اللي هو هيبحث ويألف ويراجع المؤلفات ويشوف الكلام ده يعني شغل علمي محض شغل علمي محض جامعة الأزهر غنية بأساتذتها في كل التخصصات يبقى لابد أن يحترم التخصص العلمي وجهة نظري إن كل تخصص في الأزهر نختار منه خمسة اتنين فوق سن المعاش وتلاتة تحت السن وبالأقدمية المطلقة الخمسة دول مسؤولين عن هذا التخصص في مجمع البحوث نضم إليهم في الكليات العملية في جامعة الأزهر على مستوى الكلية برضو نفس العدد عشان يبقى معانا شمولية للعلم ما مش ما احناش محصورين في العقيدة ولا في التفسير ولا في الدعوة لا ومعانا كل التخصصات اللي موجودة في جامعة الأزهر هنضيف إليهم كمان هروح للوعظ والأوقاف ومؤسسات الأزهر الأخرى المعاهد الأزهرية واجيب منهم اقدم ثلاثه هروح كمان للمجامع العلميه الدوليه في الخارج الشرعيه وكل مجمع علمي يبعت لي ممثل ليه عضو معايا هزيد كمان كل تيار إسلامي داخل أرض مصر يديني مفتي هذه الجماعة ويديني المرجعية العلمية بتاعته وينضموا معايا حسب تخصصاتهم عشان ما فيش واحد في مصر يتكلم إلا باسم الأزهر الأزهر في النهاية هو صاحب الكلمة يبقى الناس دي تتكلم بره بقى سياسة تتكلم خدمة مجتمع مدني لكن فكريا هيبقى الكلام كله عندنا مصدر وحيد في كل الأطياف يدرس لي المسائل ويبحثها طلع لي النتائج مجمع البحوث ده نبدأ ناخد منه أقدم واحد فوق السن وأقدم واحد تحت السن يبقى دي هيئة كبار العلماء هيئة كبار العلماء دول هو اللي يختار منهم بعد كده شيخ الأزهر ووكلائه اللي احنا محتاجينهم يوم ما تتوحد المؤسسة الأزهرية تصور أرجو أن انتم تطلعوا عليه نشر في جريدة الرحمة عدد الأسبوع الماضي وسأتيحه إن شاء الله للناس على صفحتي على التواصل الاجتماعي بعد ما نجري هذا الاستفتاء منهجنا نجمع لا نفرق نبني لا نهدم نحترم الراية والرمز نحب الدين والوطن على هذا العهد أتمنى التواصل على صفحة انحراف على صفحة انحراف كل قطاع أزهري وأنا بصدد من هنا للحلقة اللي جاية هعمل لكم أربع صفحات هعمل صفحة عشان تخص الوعاظ صفحة للأوقاف صفحة للمعاهد الأزهرية صفحة للجامعة اللي عنده حاجة بس بطلب حاجتين اتنين عشان أختم كلامي هتقول لي مشكلة أنا ما بجرحش شخص أرفض أي حد يجرح اديني المشكلة اللي موجودة اللي أنت شايفها عقبة في نهوض الأزهر واديني حلها من وجهة نظرك ما تدينيش مشكلة وتسيبني وأنا هذاكر معاك وهجمع الكلام ده وهعرض الكلام ده بأمانة على الشاشة وهنحاول نقول نحو أزهر فاعل ونحو غد أفضل وليعد للأزهر مجده نحن الفتيان بنو الأزهر أقسمنا يمينا لن يقهر وكتاب الله بأيدينا يقتحم اليابس والأخضر أيها الأحبة الكرام دائما نلتقي على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والكلمة الصادقة أرجو الله أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل وأن يمنحني وإياكم القبول والتوفيق وأن يتقبل منا ما يجريه على قلوبنا وألسنتنا وأن يحفظ لنا أمننا ومصرنا وأزهرنا وأن يجعلنا في يومنا من الطائعين ويوم يقوم الناس لرب العالمين من الفائزين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى الملتقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا لا لا تنسى